وعدته الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من أحبه واتبع سنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله لقاء يتجدد وحطم صنمك وما زلنا نتواصل في الحديث عن أسباب تضخم الذات وعلو صوت الأنا بداخلنا كنا قد توقفنا في لقاء أمس عند سبب اسمه عقدة النقص سبب من أسباب علو وثن الأنا أحيانا إنه في بني آدم يشعر بأن عنده عقدة جت منين كل واحد فينا عنده نقطة ضعف في شخصيته نقطة الضعف دي كارثتها لما تكبر قوي وتاخد حيز زيادة قوي وما يفكرش المسلم انه يتفوق على نفسه في هذه النقطة بتاخده الى محاولة تغطية نقطة الضعف من خلال الكبر من خلال ال- الاعجاب بالنفس من خلال تضخيم الذات بمعنى انه مثلا واحد يقول لي تصور انه موظف حاله بسيط مرتبه يعني يمشي الدنيا زي الموظفين انما افاجئ ان يعمل قرض من بنك ربوي علشان يعمل فرح سيادته في ف- في فندق five stars ليه عنده عقدة نقص عايز يعلي ذاته عايز الناس تشوفه فعمل كده واحد حالته كرب يقوم يروح بيشتري بالتقسيط موبايل ثمنه 5000 جنيه طالع احدث حاجه ليه لان هو شايف انه بالموبايل ده هيغطي عنده عقده النقص واحده ظروف جوزها مش مش كويسه خالص انما تبذل معاه مجهود انه يعمل جمعيه ويستدين ويقترض علشان يشتركوا في نادي من النوادي ال high class الكبيره ليه علشان تغطي عندها عقده النقص مصيبه من المصايب اسمها عقده نقص بتخلي الواحد من غير ما يقصد عايز يدخل مش عايز يقول غير يقصد يعني من غير ما ياخد باله من انها ثغره من الثغرات التي يستطيع الشيطان ان يتخلل آه، من خلالها أو يدخل من خلالها إلى قلب العبد ويبتدي يبني صنم الذات ويعليه داخل هذا العبد وشفنا يعني أنت ممكن تلاقي واحد مثلا آه، تجيب سيرة لعيب كورة مشهور مسؤول مشهور ممثل معروف يقول لك والله معايا رقمه ده لسه كنت مكلمه من شويه وممكن ما يكونش رد اه لسه ردد عليا وكنت اخبارك ايه وعايز اشوفك شايف انه لما هيرتبط بالمشاهير هيغطي عنده عقده النقص اللي موجوده دي وعايز يبقى له وجود في القعده الناس عماله تتكلم انا اعرف ابو تريكه ودي يقول له انا اعرف مش عارف الممثل الفلاني ودي يقول له اعرف انا الداعيه الفلاني ده صاحبي وصديقي ده صاحبي ده حبيبي ده لسه متعاش معايا اول امبارح طب انا ماليش حاجه خالص ماليش دور مش معقول ماليش دور يبقى لازم على الاقل ابقى فرحان جدا ان انا لو دخلت النت جبت تليفون وهمي حتى لكاتب مشهور ولا اعلامي مشهور ده انا اعرف الاستاذ فلان بك- الاذاعي الاعلامي الكبير قوي ده انا اعرفه كويس جدا ده انا اعرف نجم اللي مش عارف وهكذا لكم ان تتخيلوا ان عقده نابليون دي بيسموها كده عقده نابليون احيانا جماعه بتوع الطب النفسي انه كان شايف نفسه قصير شويه فاعتبر ان ده عمل له عقده فعايز يغطي على ده فحاول ان هو يكون من الجبابره والطغاه و- واصحاب ال- التاريخ والاسماء اللامعه زيه زي موسوليني زيه زي هتلر يقال هذا لكن انا مش بتكلم على عقده نابليون النهارده وانا مش في مجال طب نفسي انما احنا بنعمل عمليه تشريح زي ما اتفقنا للنفس علشان كل واحد فينا يعرف من أين يؤتى ما هو انت لازم تعمل كده يعني انت وانت قاعد عامل حراسة على قلبك وكل واحد فينا مش عبيط ومش ساذج عارف هو بيتجاب منين عارف بيعلى ازاي وثن الأنا بتاعه بيتضخم ازاي خلاص ولذلك يا جماعة الخير لكم أن تتخيلوا أنه رجل أسود طب عقدة أنه هو أسود مع أن سبحان الله النبي يقول لك لا فرق آه، أو لا مثلا آه، آه، أعجمي على عربي إلا بالتقوى خلاص لا فضل لأعجمي على عربي ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى تعالى ده شاف كده فعمل إيه رايح مالها ليلي في لندن خلاص فوجئ ان الحرس اللي واقفين بره قالوا له انت مش مش مش بتقرا اليافطه بتعرف انجليزي لا ممنوع بالانجليزي طبعا ممنوع دخول السود طيب كرامته والانا اللي عنده دي يتصرف معاها ازاي هو طبعا هو اللي جاب لنفسه انه داخل ملهى ليلي لكن انا الشاهد فين بقى انه قرر هذا الثري يشتري الملهى باي ثمن باي ثمن علشان آه، آه، ما يتحطمش جواه صوت الأنا العالي اللي اتكسر من وجهة نظره لما قالوا له ممنوع دخول السود شوف شوف يا أخي سبحان الله العظيم حاجة عجب يعني لما تلاقي الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم يعمله على ما أذكر مع أبي الدرداء لما شتم بلالا قال له يا ابن السوداء واشتكى بلال أبا ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية واحنا لسه بنتكلم في الأسود والأبيض قضية في منتهى الخطورة إنك أنت تسيب عقدة نقصك بدل ما تتفوق بدل ما تتفوق عارف إن أنت تتفوق يعني حاول إنك أنت تبدو أكثر مرونة في التعامل مع نقطة الضعف بحيث بمشيئة الله وعون الله تتحرك في مجالات أخرى وما تحاولش بقدر الإمكان إنك تغطي نقطة ضعفك بمرض عارف البديل؟ البديل عندي نقطة ضعف الب- البديل إن أنا أبقى مريض مريض يعني إيه؟ يعني لازم أعمل لنفسي حس وقيمة وسط المجتمع اللي قاعد ده وممكن يكون كل المجتمع اللي أنا قاعد معاه ده عنده مرض الأنا كله يبقى كده انما انا مش قادر احتمل ان ده بيتكلم ان يعرف حد مشهور وده بيتكلم آه، انه سافر بلاد بره مش عارف قضى ال weekend فين وده ايه وده ايه فانا لازم الف انا كمان انا بابا كذا انا ماما كذا انا عندنا كذا ده انا اعرف كذا ده انا معايا كذا ده انا حاولت عيد ميلادي السنه اللي فاتت ب- يعني تحايلوا علي قلت لهم ابدا طب مش عارف انا عمولك فين عقده نقص تعالوا نتكلم بقى على اخر سبب عندي انا على الاقل من خلال التحضير اللي عاملينه يعني من أسباب تضخم الذات السبب ده كارثة من الكوارث ما بيحصلش إلا للنجوم عارفين النجوم؟ كل النجوم إعلام كورة صحافة مسؤولية في وزارات مثلا ثم دخل معاهم منذ نشأة الفضائيات الدعاه يعني الدعاء لما الفضائيات طلعت بدأ هذا الفيروس يتسلل إلى قلوبهم ألا وهو فيروس الشهرة إنك تكون مشهور الإنسان بطبعه ميال لحب المحمدة وانتشار الصيت والسمعة وكل واحد فينا أحيانا نفسه تتوق أن يشار إليه بالبنان وأن يكون حديث المجالس يستمع لقوله يكتب قوله اللي حاله كده ما بيرضاش إلا يكون في مقدمة الركب وأنا عايزك تاخد بالك قوي لأن إحنا هنمشي قدام شوية هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه بص الجملة اللي جاية دي إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في المقدمة كان في المقدمة مش فارق معاه اللي حاله كده مش فارق معاه إنما اللي بيحب الشهرة لا يرضى أبدا إلا أن يكون في كادر الكاميرا ما يرضاش أبدا ولو قاعد في مجلس لازم يتكلم فينصت الجميع لقوله لأن أنا مشهور أنا أشهر واحد فيكم يتخيل لما أكون قاعد مع أربعة خمسة أنت أشهر واحد فيهم فنفسك أنت اللي تسمع كلامك ولازم تستعرض عضلاتك ولازم تفخر بانك قلت وعملت وسويت والناس تستمع بانبهار طبعا عايزين نقول ان الكلام ده في مسألة الشهرة كلام ليس محمودا مطلقا وليس مذموما مطلقا علشان ما توصلش لمرحلة انك انت تتأرجح بين الافراط والتفريط التفريط انك انت عايز تنزوي بالكلية والافراط انك انت عايز تتصدر للمجالس بالكلية الشرع وقف معانا وخوفنا من مغبة الشهرة لانه في نفوس مريضة مجرد ما تسلط عليها الاضواء بيصيبها مرض الشهرة وده بذاته مرض هيورثنا من غير ما نقصد الانانية وحب الذات والاعجاب الذي يقضي على معرفة عيوب النفس يعني اول ما تشتهر تلاقي نفسك اناني ما انتش قابل حد ينصحك ولا يكلمك ومعجب جدا عندك الانا تبقى عالية قوي معجب بنفسك قوي من خلال الشهرة خلاص وتلاقي نفسك بتحلق في الآفاق فوق الجالسين وقد تساق إلى أن تقطف هذه الثمرة ثمرة الشهرة وبعد كده تتعثر أقدامك وتلاقي نفسك أسير خوف لا ينقطع على الإطلاق إنك مش عايز أقل من كده ولذلك لما تيجي تشتهر وتكبر ويعلو نجمك وبعدين زي ما قلت لك تبتدي تنتكس التوتر يخليك بتبذل مجهود تريد أن تبهر الناس المهم ان انا افضل في الكدر افضل في الصورة وده بيحصل لنا اه بيحصل لنا بيحصل لنا كدعاء بالذات الدعاء يمكن المنطقة دي عندهم لان زي ما قلت لكم انا البرنامج معني بالدعاء احنا بنتكلم عن شرائح كتير وشرائح من المجتمع لها تأثير في المجتمع لكن انا دايما بقول انه عندي عنوان ما تنسوهوش وانا بتكلم في البرنامج ده خالص انه صلاح الدعاء صلاح للناس وان فساد الدعاء هو فساد الناس دايما كل ما الداعية يكون صالح تأثيره في قلوب الناس حقيقة وليس ادعاء بيبقى حلو قوي إنما لما الداعية يكون بيحب الشهرة ويحب الظهور ويحب إن هو يبقى يخطف الأضواء ويعلو عنده صوت الأنا أنا أنا أنا أنا أنا الشيخ فلان أنا العالم فلان يا ابني ما فيش اتنين في مصر زيي إيه ده البرامج بتجري وراها جري عشان تصور معايا وما شابه ذلك من هذه الأقوال اللي بنسمعها أحيانا ده بيؤدي إلى إن إحنا بنفتن الناس وده اللي هنشوفه ابن عبد البر بيقول إنك لما بتبقى الشهرة واصلة لهذا الحد من الجنون بتؤدي إلى الإعجاب والإعجاب آفة الأحباب ومن أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل ده كلام ابن عبد البر أنا هقرأ لكم مقدمة لابن خلدون عن الشهرة الحقيقة لأنه التاريخ مليء بضحايا الشهرة ابن خلدون بيقول إيه بقى قلما صادفت الشهرة والصيت موضعها يعني ابن خلدون عايز يقول لنا إنه الجماعة المشهورين دول قلما يكونون مستحقين لهذه الشهرة فبيقول قلما صادفت الشهرة والصيت موضعها في أحد من طبقات الناس في أحد مجالاتهم على وجه العموم وكثير من اشتهر بالشر وهو بخلافه وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها يعني واحد يشتهر وهو لا يستحق ما بنشوفش الكلام ده تسمع عن محدث رجل توفاه الله سبحانه وتعالى كان اسمه محمد عمرو عبد اللطيف تسمع الاسم ده تعرفش انما انت تعرف خالد عبد الله اكتر منه انت تعرف خالد عبد الله اكتر من المحدث ده ولذلك تبقى واقف واحد يقول لك الشيخ خالد عبد الله انا طبعا بتكلم عن نفسي مش مش عايز اذكر اسماء ناس ثانيه يعني تفاجئ نقول اه طبعا عارفه مش بتاع قناه كذا مش بتاع برنامج كذا مش اللي طلع عمل كذا طب تعرف بقى فلان الفلاني ما اعرفوش ما اعرفوش فقد تتجاوز الشهره من يستحقها وقد تصادف موضعها وتكون طبقا على صاحبها ممكن يكون صاحب الشهرة يستحقها وإن أثر الناس اسمع الكلام بتاع ابن خلدون ده قوي لأن احنا داخلين في أعنف جزء موجود يخص اللي بيتصدروا الصفحات المجلات والجرائد والإذاعات والإعلام المقروء والمسموع والمرئي كل اللي بيتصدروا الأماكن دي يعنيهم هذا الكلام بقوة يقول وإن أثر الناس في إشهار شخص ما يدخل الذهول والتعصب والوهم والتشيع للمشهور يعني في مصيبة بتحصل ان حضرتي لما بشتهر اللي بيحبني بيعيش معايا حالة من حالات التعصب ليا مش للي بقوله شفت مصيبة الشهرة بتروح لفين لا دي مش بقت مصيبة وآفة هتحطم المشهور فقط لا ده الذين يتبعون هذا المشهور ولذلك يقول لك ايه وإن أثر الناس في إظهار شخص ما يدخل الذهول والتعصب والوهم والتشيع للمشهور بل يدخله التصنع المشهور ده نفسه بقى يدخله نوع من أنواع التصنع عارف ان الأضواء عليه فيتصرف على غير طبيعته ويتكلم على حسب الوضع العام عايز ايه لان انا بقيت مشهور وعلي اضواء فايه اللي يرضي فوق اللي مني وايه اللي زعل اللي تحت مني وبقيت بعمل حساب للناس وانا مشهور اكتر من ربنا شفت المصيبة فين بتاعت الشهرة ده احنا لسه هنتكلم كتير فيها قوي مصيبة المشهور بقى يعمل حساب للناس أكتر من ربنا سبحانه وتعالى لأنه عايز يظل مشهور فربما يتفوه بالكلمة التي لا ترضي الله جل وعلا كي يرضي الناس سواء كانوا صفوة الناس في أماكن سياسية أو في أماكن اجتماعية أو في أماكن فنية أو من صفوة الناس من رجال الأعمال حاسس إن أنا هفضل في شهرتي بين دول طول ما أنا بتكلم كده فيقول لك الكارثة السوداء إنه يدخله التصنع والتقرب لأصحاب, لأصحاب الشهرة بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك والنفوس مولعة بحب الثناء يعني أنا لما يثني علي راجل غلبان بيشتغل غفير في بيت مش هتفرق معايا قوي أنا مشهور إما لما لما يثني علي نجم في المجتمع رخر عنده مصيبة شهرة ها وعلى شاكلتي ده يسعدني قوي ولذلك يقول والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها الناس عايزين الدنيا وأسباب الدنيا فتختل الشهرة عن أسبابها الحقيقية فتكون غير مطابقة للمشتهر به أدي كلام ابن خلدون عن الشهرة ولسه في كلام كتير هنقوله علشان نعرف خطورة الشهرة ولذلك أنا بدعو نفسي وكل مشهور على كافة المستويات افتكر نفسك كنت ايه قبل ما تبقى مشهور وافتكر نفسك دلوقت واعمل فتح الملفات نفسك وتقييم لذاتك يا ترى الشهرة دي جات لي غصب عني ولا انا تطلعت اليها زي ما هنشوف طيب سواء جات لي غصب عني او انا تطلعت اليها يا ترى ايه اللي اتغير فيا كنت وبقيت كنت ايه وبقيت ايه يا ترى الصفات الطيبة زادت عن الصفات الخبيثة ولا الصفات السيئة بقت أكتر من الصفات الحميدة لازم هذا التقييم لأنك لو ما قيمتش نفسك وسبت نفسك للأضواء تخطفك وتشعر عارف كده حاجة أنا حسها أنا حسها ويحسها إخواني من الدعاء بالذات اللي بتجري الفضائيات وراهم عشان تتعاقد معاهم وتعمل معاهم برنامج exclusive زي ما بيسمى في مجتمعنا او حصريا عشان في ناس بتزعل لما بتكلم انجليزي انا انا بتكلم في مجتمع بيدرك هذه الالفاظ بيعرفها اي حد يعني انا لما بقول message ما بعليش الانجليزي على العربي بس هي اصلا حتى اي حد مهما كان ما بيعرفش يقرا ويكتب لك ده انا جات لي النهارده message خلاص اتعرفت يعني مش محاوله استعراض كلمات يعني فعايزين نقول في النهايه انه يحسوها قوي أصحاب الشهرة لما بيشوف عايز برنامج حصري عايز لقاء أعمله معاه عايز أخد معاه حديث صحفي بيحس بهذا الكلام الشهرة تحجب عن الناس مسألة الفرز والتنقية في باب التلقي يا رب تكون واصلة معايا الكلمة المهمة دي الشهرة اللي أنا بشتهر بيها او الاعلامي فلان بيشتهر بيها او اللعيب الفلاني بيشتهر بيه او الشيخ فلاني او العالم فلاني لما بيشتهر تحجب هذه الشهرة عن الناس انه يفرز اللي بيتقال له فبعمل ايه مع المشهور برميله وداني ممكن يقول كلام ما يرضيش ربنا خلاص ويلبس الحق بالباطل وانا اقتنع انه بيقول الحق ده مشهور يا عم هو لولا انه هو عالم لولا ان هو عالم كانوا جابوه في التلفزيون كانوا طلعوه على الشاشة كان المذيع الفلاني جابه كان قعد كتب في جورنان كان عملوا معاه حديث صحفي يا جماعه ده انا في ناس بتقابلني في الشارع بتقول لي ازيك يا دكتور فاكريني دكتور معايا دكتوراه في ال- في الدين انا راجل مهندس على باب الله بذاكر وبقرا من شيوخنا وبجري وبحضر يعني ما اناش م- ماليش اي ارتباط بالقصه دي خالص انما هو الشهره اضفت علينا اتفضل يا دكتور ممكن ادخل جامع وقد يكون هناك من هو اقرا مني لكتاب الله بس انا بطلع في التلفزيون فطلوعي في التلفزيون حجب عن الناس فكره ان انا ممكن ما اكونش قارئ جيد لكتاب الله مش شاطر في الفقه في احكام الصلاه بس طلعت في التلفزيون قلت برنامج هو الفضائيات دي قصه ده شقه بدفع قرشين باجر سلام عليكم خلاص بقى عندي قناه واقعد اكلم الناس واقول اللي انا عايزه واسمي فظيع يضطضج سمعتي في الدنيا كله وامشي اروح الحرم واروح هنا واروح هنا والناس تشاور اهو اهو اهو اهو ويموتوني اكتر ما انا ميت لان الشهره ما خلتش الناس بتشوفني بقول ايه ولذلك عايز اقول لكم انه ما يفشل المشهور الا غالبا من خلال شهرته ان كان هو الذي سعى اليها او ان كانت الشهره جاءته رغما عنه فيحاول التخلص منها يحاول الهروب يبقى يا هنشوف هنشوف ده احنا هنشوف كلام كبير قوي علشان نعرف نتعلم كلنا اللي بيتكلم واللي بيسمع مصيبه الشهره والكلام ده بس مش للمشهورين بقى بالتحديد ده لأتباع المشهورين عشان ما يعظموش المشهور ويحطوه في مرتبة الأنبياء مرتبة الأنبياء لأنه النهاردة أنا ساعات بحزن من التعصب إيه التعصب؟ إن يقول لك آه، أنت سمعت امبارح آه، خطبة كذا أو درس كذا أو واحد كان بيقول حاجة عن حديث كذا يقول لك آه يقول له مين ده؟ مثلا يعني من الأزهر هنفترض يقول له لا مش من الازهر يقول لك لا ما اسمعش منه ليه لان كل حد بيخرج من الازهر بنحط له عنوان بنقول عليه من علماء الازهر خلاص احنا بنشهره بشرف مكانه الازهر وقيمته اللي كانت عامله في الدنيا وسعه الدنيا علم بس ده خريج ازهر انا ماليش دعوه هو فاشل مش شاطر ما يعرفش ما بيذاكرش بيألف بس اهو من علماء الازهر خلاص وكتير بنشوف ودي المشاكل اللي قامت على غفلة ما بين غير الأزهريين والأزهريين سببها إيه؟ سببها نعرة الشهرة إن أنا عايز أقول لك أنا أزهري فما تسمعش غير مني ده كلام ما ينفعش ده كلام ما ينفعش لو اللي بيقول الحق أصغر منك اقبله ولو اللي بيقول الحق أجهل منك اقبله ولو بيقول الحق أوضع منك في المكانة الاجتماعية اقبله احنا بنقبل الحق من اي حد انما الشهرة بتخلينا ننسى دي خالص تعال شوف ابن قتيبة بيقول ايه احنا كل ده في مقدمة الشهرة ابن قتيبة بيقول الناس اسراب طير عارف سرب الطيور يتبع بعضهم بعضا ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لوجد, لوجد له أتباعا وأشياعا يا عيني تخيل يعني بيقول إنه لو واحد مشهور بس مشهور ادعى النبوة يا جماعة ده رسول الله محمد خاتم الأنبياء إنما الشهرة هتعمل له أتباع ودينا شفنا يعني لما ذاع شي- صيت مسيلمة ما بقالوش أتباع وسجاح وطلحة أو طليحة ال ال ال ال ال الأسيدي كل دول ادعوا النبوة ووجدوا أتباعا ليه؟ ذاع صيتهم وذاعت شهرتهم فسبحان الله على خطورة الشهرة في كلام ابن قتيبة دي ولذلك لله ضر الشاعر بيقول ايه العيب في الجاهل المغمور مغمور وعيب ذو الشهرة المشهور مشهور سبحان الله الفضيل ابن عياض له كلام عن الشهرة رائع أنا عايزك بقى عشان هنيجي على ضوابط الشهرة دلوقتي بس تعال نشوف السلف الصالح كيف تعاملوا مع فكرة الشهرة اللي خلت وثن الأنا عندنا تضخم عشان عملنا برنامج في التلفزيون أو اتعلقت لنا صورة في شارع أو طلعت لنا صورة في جريدة أو في مجلة ولذلك حتى لو حتى لو حد بيشتمني في مقال اجد نفسي من من حبي للشهره اقول للناس جبت الجورنال الفلاني شفتني وانا واحد شاتم فيا و- وقايل عليا ان انا مش عارف ايه و- بيحصل مني ومن كتير من الناس يا اخي ده انت بتتذم ده انت بتتشتم انما حب الشهره يدفعك انك عايز دايما الناس حتى لو بتتشتم يا ريت الناس تشوف ده انك انت مشهور وخلاص فالفضيل يقول لك ايه بقى تعال شوف مصيبه الشهره عملت فينا ايه ما احب احد الشهره الا حسد وبغي وتتبع عيوب الناس خلاص وكره ان يذكر احد بخير أول ما داء الشهرة يتمكن من هذا القلب المريض تبتدي تحسد اللي أشهر منك يعني ممكن أبقى ماشي وألاقي شيخ شهرته بقت أعلى شوية أغل في نفسي ده عاملين معاه حديث في الجرنان أموت جوايا ده عامل برنامج في التلفزيون أولع في نفسي وده إيه ده عشان يطلع وبيقول إيه ده بيحصل لما تلاقي نفسك بيحصل لك كده وكلنا احيانا في التحاسد يحدث عندنا هذا الحق بسرعه حطم صنمك حطم صنمك واعرف انك انت بدات تحب الشهره والا ما كنتش كرهت ان ده يكون اشهر منك شوف سفيان الثوري يقول اياك ان تكون ممن يحب ان يعمل بقوله او ينشر قوله او يسمع قوله اياك اوعى حسك عينك تكون من الناس اللي تحب البشر تعمل اللي بي- اللي بيقوله حتى لو كان مرجوح بس انا قلت وان رايك ده يتنشر حتى لو كان غلط وان رايك ده يتسمع حتى لو كان مخالف للصواب واياك وحب الشهره اسمع كلام سفيان الثوري كويس يا مذيع يا مشهور يا اللي لما حبيت الشهره بقيت تخبط في الدين وانت ما تعرفش يا ممثلة يا مشهورة يا اللي ما تعرفيش تقري الفاتحة وتطلعي تتكلمي في الحجاب والنقاب واللي ينفع واللي ما ينفعش في الدين اسمعوا الكلام ده لأن الشهرة طينة الدنيا مشهور فمن حقي أتكلم أنا مشهور بس أنا مشهور لأني ممثل وماله لما أتكلم في الدين وأقول إن الدين رحمة وإن الدين كله إحسان الله طب إيه علاقة ده بإن حضرتك مثلا قلعة مش لابسة او عماله تغني تتميلي على مسرح او انت طلع في فيلم بتقبل واحده هل شهرتك كفيله بان تضمن لك ان تتحدث في دين الله اه خلاص دي من عيوب الشهره ان طالما تصدرت للاعلام بقيت جاهز اتكلم في اي حاجه اي حاجه تتخيلها وفي النهايه اقول للناس ربنا رب قلوب يعني ايه ربنا رب قلوب هي كلمة حق يراد بها باطل ما احنا عارفين ان حسابنا هيكون حساب قلوب وان الله علق الفلاح يوم اللقاء على سلامة هذه القلوب مما فيها من الرياء والسمعة والكبر والعجب والغرور وحب الذات والأنانية والنفاق عارفين الكلام ده حضرتك وحضرتك عارفين الكلام ده إنما الذين آمنوا وعملوا الصالحات دول نوديهم فين هو دي صالحات فعشان كده يقول لك سفيان الثوري وإياك وحب الشهرة فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة عارف مثل اللي بنقوله يقول لك ايه يا عمي الصيت ولا الغنى مش لاقي اكل بس ابقى معروف مش لاقي اللضا بس ابقى مشهور المهم ابقى معروف وخلاص ومشهور وخلاص فابو سفيان الثوري بيقول لك الشهرة أحب إلى الرجال من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يب لا يبصر لا يبصره إلا البصير من العلماء خلاص يبقى يا جماعة عاشق الشهرة عمره ما هينظر ل- إلى رضا الناس بقى عمره ما هينظر إلا إلى رضا الناس مش هينظر لرضا ربنا أبدا لأنه بيعشق الشهرة والشهرة لو هو قال شيء هيرضي الناس ويغضب ربنا هيعلى لفوق وهنشوفه كل يوم متصدر كل المجالس اللي في الدنيا إنما لو قال شيء يرضي الله ويغضب الناس هيتحط ورا الحيطة محدش هيشوفه بس هو بيحب الشهرة فمش هينفع يعمل كده وللحديث بقية في ليلة غد بمشيئة الله دمتم في حفظ الله
يعدي الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي وعدي وعاتقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس